السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف أمسيتم مع الله كيف صارت منزلة اليقظة في قلوبكم أتيقظتم حصلت يقظة القلوب انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين أم أن رقدة الغافلين ما زالت أم أن سكرة الغفلة مطبقة كيف حالكم ما زلنا في منزلة اليقظة وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين وذكرنا قول ابن القيم عليه رحمة الله ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه وكأنها هي القومة لله المذكورة في قوله تعالى في قوله تعالى قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا فالقومه لله قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة وهي اول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه آه عايزين الليلة دي وارجو مزيدا من التركيز خليكم معايا لو سمحت انتبه من فضلك اصحى لي وركز معايا افهمني الله يخليك الله يرحمك الله يعافيك يعني ايه يقظة عمالين نشرح بقالنا ثلاث اربع حلقات الان في كلمة انزعاج القلب جاءت معنا لفظة جديدة الليلة جميلة ممكن تقرب المعنى اكثر اول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه ابن القيم في منزلة الحياة منزلة اخرى اسمها منزلة الحياة منزلة هناك في المجلد الثالث في اخر المنازل يقول ان الحياة التي لا خطر لها لا مثيل لها اعظم حياة هي الحياة في الجنة لكن ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة النهارده الصيف دخل وبدأت المعاصي تزيد اللهم استر نساء المسلمين اللهم حجب نساء المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين بدأت النساء تقلع وبدأ الشباب الشهوات تشتعل والغفلة والمعاصي تكتر بقى مع الفراغ و... و... و... وسهولة ارتكاب المعاصي الناس بتعصي ربنا ليه رغم انه يعلم ان المعصية تودي به الى جهنم وان الطاعة تذهب به الى الجنة ومع ذلك يؤثر المعصية على الطاعة ما السبب يقول ابن القيم اقوى اسباب هذا جسوم الغفلة على القلب غافل مش دريان غافل ان العمر بيعدي غافل انه هيموت غافل ان الشهوة دي بتغضب ربنا غافل جسوم الغفلة على القلب فان الغفلة نوم القلب احنا قلنا ايه قلبه نائم وطرفه يقظان عينيه مفتحة شايف وبيمشي بيروح ويجي ولكن قلبه نايم ولهذا نجد كثيرا من من الايقاظ في الحس نياما في الواقع فتحسبهم ايقاظا وهم رقود ضد حال من يكون يقظان القلب حتى وهو نائم وهو نايم في السرير تلاقي قلبه صاحي عينيه نايمه وقلبه صاحي وهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه وجلس الآخر عند قدميه فقال أحدهما للآخر أنائم هو أم يقظان قال نائم قال الآخر بل يقظان فاتفقا على أن العين نائمة والقلب يقظان الجسم نايم لكن قلبه صاحي بيذكر الله يأرج ولو أتينا بإذن الله تعالى إلى وصف حال المقربين فتجد ان ابن القيم اول حاجة يوصفها في حال المقربين نومهم تخيل انت بقى ازاي لما ينام احدهم يصعد قلبه حتى يسجد تحت العرش هو ده حالهم حال المقربين حال الصادقين حال المتقين انه قلبه ما بينامش على طول في صعود وترق ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني بتقرب إلى الله بالنوم زي ما بتقرب إلى الله بالقيام فعلى طول طالع لفوق يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهذا الكلام في منزلة الحياة يقول فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن وكمال هذه الحياة كان لنبينا صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولمن أحيا ولمن أحيا الله قلبه بمحبته هذه الحياة الكاملة القوية لمن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منها فالغفلة واليقظة اسمع اسمع كلام خطير جدا يقول لك ايه فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب فمستيقظ القلب فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه عارف لما يبقى في واحد انت شايف من اللي قاعدين حواليك ده شايف ده صاحي ازاي ها وشايف دي صاحيه ازاي و- وشايف حد نايم جوه ومتغطي خالص نايم شايف الفرق بين اللي صاحي ده واللي نايم ده اهو القلب كده في قلب صاحي درجة اليقظة فيه زي ما انت شايف كده وقلب نايم زي الجسم اللي نايم ده كده زي الفرق بين المتيقظ والنائم حسا متيقظ ونائم قلبا قلبا وقالبا ف وكما أن يقظة الحس على نوعين فكذلك يقظة القلب على نوعين عشان كده كلام النهاردة اسمه أنواع اليقظة مش يقظة الحس لا أنواع اليقظة أنواع اليقظة النوع الأول من يقظة الحس أن صاحبها الجسم يعني ينفذ في الأمور الحسية ويتوغل فيها بكسبه وفطانته واحتياله وحسن تأتيه اللي جسمه صاحي قاعد يروح هنا ويجي من هنا ويتكلم مع ده وياخد من ده ويدي ده ويودي لده وبيتحرك في الحياة والنوع الثاني أن يقبل على نفسه وقلبه يقظة الحس أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته فيعتني بتحصيل كماله آه السير والتطلع والترقي إلى الكمال الإنساني فيلحظ معالي الأمور فيتعالى عن سفاسفها فيؤثر الأعلى على الأدنى ويقدم خير الخيرين وإن فوت أدناهما ويرتكب هذه الخيرات نفوذا وفرارا من الأشرار ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الشيم فيكون ظاهره جميلا وباطنه أجمل سره ويكون سره خيرا وتكون علانيته خيرا وسره أخير فيزاحم أصحاب المعالي عليها يعني على المعالي كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم ويتنافسون عليهما يبقى يقظة الحس أن يتحرك في الحياة ويؤثر فيها دي درجة الدرجة الأعلى أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته فيطلب الكمال البشري فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منها أحدهما أو أحدهما يقظة اسمع اسمع تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية التي لا خطر لها من هذه الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لها فاكرين المثل اللي قلناه في اللقاء اللي فات انك جاي هنا في رحلة تقتبس الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ربك بيقول كده سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا فيبقى هي الحياة هنا والموت ما على الأرض لكي يرى ربك سبحانه وتعالى ويعلم علم الظهور وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى قبل أن تفعل سبحانه جل جلاله ولكن لإقامة الحجة عليك أيكم أحسن عملا فهذه اليقظة لما يصحى يصحصح يفوق يعرف انه هيموت ويعرف ان الايام دي حجة له او عليه اولم نعمركم هذه ايام الدهر ايام العمر حجة له او عليه لما يصحصح ويفوق يبدأ يغتنم ايام عمره ليكتسب ما في الاخرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقد حتى اثر الحصير في جنبه الشريف فقال له عمر يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول الله فقال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فيأخذ الآخرة هي دي يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة من الحياة الزائلة إن أنا أخذ الآخرة من الدنيا فإن قلت لي كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية قلت عدم فهمك هذا كلام ابن القيم مش انا قلت القائل ابن القيم وهذا ايضا من نوم القلب بل من موته وهل تقتبس الحياة الدائمة الا من الحياة الزائلة أنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاء فيتقد الثاني ويضيء غاية الإضاءة ويتصل ضوءه وينطفئ الأول المقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقيه أما الموت فهو قد توسط بين الدارين قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليها وباب لا يدخل إليها إلا منه فهما حياتان بين دارين بينهما موت بينهما موت استطرد ابن القيم في ذكر النوع الاول اللي هو اقتباس الحياة الاخرة من حياة الدنيا النوع الثاني يقظة تبعث على حياة لا تدركها العبارة ولا ينالها التوهم ولا يطابق فيها اللفظ معناه البتة والذي يشار به إليها حياة المحب مع حبيبه حياة المحب مع حبيبه الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به ولا غنى له عنه طرفة عين ولا قرة لعينه ولا طمأنينة لقلبه ولا سكون لروحه إلا به فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وقوته بل من حياته آه. يقظة تبعث على الحياة حياة بالله ومع الله وفي سبيل الله ودائما نردد جملة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وقال الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله أيضا ثبت عنهما أنهما قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله أن تعيش لله أن تعيش مع الله أن تعيش في سبيل الله تدع الدنيا لا تنافس في عزها ولا تأنف من ذلها بل تتلقى الأقدار بصدرك سعيدا منشرحا مصطفى صادق الرفعي عليه رحمة الله يقول في وحي القلم يقول وأصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتلقون سهام الأعداء وضربات السيوف وطعنات الرماح كأنها قبل على جبينهم من أصدقائهم من الملائكة شوف الحياة في سبيل الله مع اليقظة تبقى عاملة ازاي لما وقف حرام بن ملحان يدعو الى الله فاتى من خلفه جبار بن ابي سلمى فطعنه من خلفه فقفز الدم في وجهه فمسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة هذه هي الحياة في سبيل الله هذه الحياة التي لا تدركها العبارة ولا ينالها الوصف تحجز حروف اللغة العربية عن وصفها عن وصف حياة رجل يحب الله ويرضى بالله عن وصف عن وصف حياة وصف سعادة وصف يقظة إنسان راضي بالله سعيد بالله قائم بالله يعيش هذه الحياة وسط كل خضمها وهو يسلك دربه يدري إلى أين يتجه فلا يبالي لا يبالي انظر إلى قصة أصحاب الأخدود والغلام يرسله الملك إلى أعلى جبل ارجع عن دينك فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت فيتدهده الجبل ويموت الجنود ويرجع الغلام يمشي إلى الملك سبحان الله العظيم لك أن تتساءل لماذا عاد الغلام إلى الملك ألم يكن يتسنى له أن يفر أن يختبئ أن يهرب أن يتوارى أن يبتعد أن يعيش حياته بعيدا عن هذا الخطر وهذا العداء لا لا لا لا إن كل معاناة الغلام من أجل أن يسمع الناس اسم الله بس شفت بقى هو ده اللي بقول لك حاجة ما تتوصفش ما نقدرش نشرح نقول الغلام ده كان حاسس بإيه لما يقول للملك اعلم أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به تربطني إلى جذع ثم تأخذ سهما من كنانتك وتضعه في كبد قوسك ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك حينها تستطيع قتلي إنه يدل الملك على قتله كيف يفعل لكي يسمع الناس فقط فقط كلمة بسم الله إنه يريد أن يسمع الناس كلمة الله بس لم يهرب ولم يفر ولم يذهب ولم يختبئ ولم يتوارى إنه يريد أن يحيا مع اسم الله الله هذه هي يقظة الحس يقظة القلب هذه اليقظة التي هي الحياة كيف الوصول إليه إزاي القلب يصحى يتيقظ خد كلام ابن القيم في منزلة الفناء في المدارج يقول اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا آه يما نفسي بشتهي إني أفتح قلبك اشوف جوه جوه قلبك مساحة الدنيا قد ايه ما هي مس- مساحة الدنيا على خريطة اهتماماتك آه من زمن غلب فيه حب الدنيا والانشغال بالدنيا والاهتمام بالدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر آمين مساحة الاهتمام بالدنيا على خريطة قلبك قد ايه كم تستغرق الدنيا من مساحة قلبك من مساحة اهتماماتك من مساحة عقلك من مساحة تفكيرك النسبة دي هي نسبة اليقظة والغفلة نسبة اليقظة يتحكم فيها خلو القلب من الدنيا وتعلقه بالآخرة اسمع تاني كلام ابن القيم يقول عليه رحمة الله اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام ب- بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره يبقى أول الفتوح وتباشير الفجر أن يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة والتعلق بالآخرة والعمل لها وطلبها هي دي هي دي يقظة القلب دليل وعلامة تيقظ القلب ان ما يتعلقش القلب بالدنيا وما فيها من مال او رياسة او صورة من مال يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لو إن في ذئبان جائعان ذئبان بس مش عادي في غاية الجوع دخل إلى حظيرة مليئة بالغنم أرسل في غنم يعملوا ايه الذئبان الجائعان الذئب جائع الذ- دول ديبين مش واحد اتنين ذئبان جائعان وارسل في حظيرة مليئة بالغنم يأكله خروف اتنين تلاتة خمسة لا لا لا لن يأكله وإنما الذئب الجائع ش- سينهش من هذه ومن هذه ومن هذه يفسدان جميع الغنم يأ- ينهش من هذه رأسها و- ومن هذه بطنها ومن هذه زيلها ومن هذه رجلها ومن هذه يدها سيفسدان الغنم كذلك الحرص على المال والمنصب الرياسة المظاهر المكانة الحرص على المال والشرف اللي هي الرياسة الحرص عليهما افسد للدين من افساد الذئبين للغنم هو كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال فلوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار تعيس هو الذي يعيش عبدا للجنيه والدولار الذي يعيش عبدا يعبدهما عبد للدنيا وعبد للجاه والمنزلة والمكانة الاجتماعية البحث عنها يفسد الدين يفسد الدين اكبر افساد للدين مطلقا هو افساد المال والشرف لذلك اذا اردت ان يسلم لك دينك فلا يتعلق قلبك بهما المال والمناصب والمكانة اذا فرغت قلبك منهما مال او رياسة او صورة صورة بمعنى واحدة مش شرط واحدة إنسانة فيلا أرض عربية صورة في شيء معين وده الأمر اللي اللي قبل كده أكدت خطورته إن في كل زمن من الأزمنة وعصر من العصور هناك معبودات تعبد من دون الله النهارده مش عبادة القبور هي المظهر الوحيد للشرك في شركيات كثيرة جدا شرك الحاكمية شرك اخطر شرك لشخص ان يعبد الانسان نفسه آه وده كثير جدا في هذا العصر أن تجد إنسانا يعبد ذاته يعبد شخصه يعبد نفسه هو معجب بنفسه مغرور بنفسه ثم هو رسم لنفسه صورة هو في بداية حياته كده رسم لنفسه صورة انه هيبقى هيبقى وزير هيبقى رئيس مجلس ادارة مجموعة من الشركات هيبقى غني جدا هيبقى شيخ رسم لنفسه صورة انه هيبقى دكتور هيبقى استاذ هيبقى صاحب آه، اقطاع هيبقى مشهور رسم لنفسه صورة الصورة دي وضعها في رأسه وعاش يعمل للصورة فتلاقيه لما يجي يلبس مش بيلبس عشان حاجة إلا عشان الصورة اللي هو رسمها في دماغه وعايز يوصلها للناس هي كده لا لا لا لا خ... خ... عارف أعطيك مثل أوضح في عبادة الصورة أن تجد إنسانا يروح يحج ليه لأن الصورة اللي رسمها لنفسه حج ي- يبني مسجد لأن الصورة اللي هو رسمها بيعبدها هو مش بي... بيحج لله أو يبني مسجد لله لا للصورة بيحفظ قرآن ليه للصورة بيصلي مش لله للصورة بيتصدق مش لله للصورة هو يعبد الصورة صورته اللي هو رسمها لنفسه وبروزها في خياله ويعيش حياته لتنفيذ هذه الصورة لتكميل هذه الصورة فهو يعيش لا يعبد الله وإنما يعبد الصورة فكل أعماله ليس فيها شيء لله وإنما من أجل تكميل الصورة هو ده لذلك كتير قلت إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف تدخل محبة الله قلبا مليء بالكلاب النابحة والصور الشاخصة ازاي ازاي تدخل محبة ربنا قلب ومليان كلاب وصور وان قلت لي كيف يمتلئ القلب بالكلاب الشهوات الشهوات هي الكلاب والصور هي المعبودات لذلك يقظة القلب أن يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا قول لي يعني عايزنا نسيب الفلوس نسيب المناصب ونقعد نشحت على الطرق لا لا لا لا لا خالص بالعكس ده أنا بقول لك أن تكون ملايين الأرض عندك خير للمسلمين أفضل مما تكون عند غيرك هذا أحب إلي أمال إيه الموضوع عايز إيه بالظبط ألا تعبد المال ألا تعبد المنصب ألا تعبد الصورة ألا تبيع دينك من أجل المال ألا تضيع دينك من أجل المنصب ألا تفقد دينك من أجل الصورة بمنتهى الوضوح والصراحة قولا واحدا عيش حياتك بشرط لا تتنازل عن دينك لا تتنازل عن رضا ربك وإن سخط الكون كله إلا الله فلا يهمنك اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل يبقى علامة يقظة القلب أن يخلو من الاهتمام بالدنيا ويهتم بالآخرة علامة اهتمام القلب بالآخرة تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل هتزعل مني لو قلت لك هتموت يزعلك الكلام ده يزعلك انت هتموتي والله العظيم هتموتي هتموتي وانت هتموت هتموت وممكن يبقى دلوقتي حالا قبل ما انطق الكلمة اللي جاية اكون مت ممكن جدا الموت مش بعيد للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبقى الموت قريب قوي للدرجة دي هتموت وانت هتموتي التأهب بقى للقدوم على الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يصدر الصدور الرجوع قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء يبقى الصدور اللي هو الرجوع فمع فكلنا الى الله راجع انت رحت مشوار وراجع لربنا إنا إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون وأن إلى ربك المنتهى إلى ربك الرجعى يبقى أنت كنت في مشوار وراجع لربنا هترجع لربنا بإيه معاك إيه ترجع بيه لربنا عارف اللي سافر سنين وبعدين راجع يوم يقول طب انا بعد كل المدة دي هدخل على ولادي بايه لله المثل الاعلى بعد ما ربنا امهلك سنين واعطاك من النعم وصرف عنك من انواع البلاء وهتموت دلوقتي حالا بالا وهتقابل ربنا تقابل ربنا بايه حجة فين الاخلاص فيها الصلاة سنين فين حضور القلب فيها الصيام كله على الغفلة مليان طول النهار بالمعاصي تلاوة قرآن بدون فهم ولا تركيز ذكر نادر وبدون حضور قلب هتقابل ربنا بإيه لما يقول لك عبدي عمرتك في الدنيا كذا وكذا سنة فماذا صنعت لي آه. هي دي يقظة القلب لما القلب يصحى يفوق ينتبه يبدأ يفكر يرتب هقابل ربنا بايه فيبدأ يتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره آه ابن القيم يقول ايه يقول فالقومة هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة وهو وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه مين اللي نور النور هي دي ان القلب يبدأ يشوف النور تبدأ تتضح الأشياء على حقيقتها فعلا لما القلب ينور ويصحى يشوف قيمة العربية وقيمة الشقة وقيمة الأكل والشرب وقيمة النساء والشهوات يبدأ يشوف حقائق الأشياء ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر يقول ايه اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها يا رب نشوف الحاجات على حقيقتها لأن احنا شايفين الأشياء لا على حقيقتها مش على حقيقتها شايفين الأشياء على هوانا مش على حقيقتها لو رأينا الأشياء على حقيقتها وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فلصوا فاكرين خطبة فلصوا فلصوا آه لو شفنا الحاجات على حقيقتها نلاقيها فلصوا بنضحي من أجل حاجة فلصوا فاكرين الخطبة دي كانت خطبة جمعة في يوم جمعة كنت قرأت جريدة ففوجئت فيها بخبر ان في امرأة راحت تشتري ذهب من محل ذهب فراودها صاحب المحل عن نفسها فرفضت وتكرر حضورها للمحل وهو يعرض ففي النهاية قالت له بس تديني الكوليه ده فلا لا انت بتحلمي ده غالي جدا انت عارفه ده بكام قالت له هو كده وبعد حضور المرأة مرات عديدة في يوم من الأيام قال لها ماشي أعطيك الكوليه وفعلا أعطاها الكوليه وزنى بها ثم رجعت إليه مرة بعد كده فراودها عن نفسها فقالت له لا الكوليه اللي أنا عايزاه خدته خلاص قال لا ما تفرحيش قوي كده ده فالصو وخدت المرأة الكوليه الذهب وتذهب لمحل ده يقول فالصو وتروح للتاني يا بنتي ده فالصو وتروح للتالت ده فالصو جن جنونها شرفي فالصو الجرنان بيقول انها اخذت سكين وطعنت الرجل 38 طعنة آه الغل اللي كان في قلبها انها باعت شرفها عشان حاجة فالصه اهو ده اللي هيبقى في القلوب يوم ما تكتشف انك بعت الاخرة عشان دنيا فالصه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه أهلك عني سلطاني لما جاء الموت المعتصمه كان يحكم العالم المعتصم ده قال ائتوني ائتوني بكفن الذي أكفن فيه فأتي بثلاثة أدراج بيض فنظر فيها ونشرها بين يديه وقال ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا هي دي اخرتها هطلع من الدنيا بالثلاث ثياب دول قالوا ما شئت طب انت عايز ايه فالقاه ووجه وجهه للحائط واقبل يبكي ويقول اف اف لك من دار ان كان كثيرك لقليل وان كان قليلك لحقير وان كنا منك لفي غرور حين يستنير القلب بالحياه لرؤيه نور التنبيه يرى الأشياء كلها فلسو فلسو قشر زخرف ليست لها قيمة زينة حين يرى الحقيقة يرى أن هذه الدنيا لا قيمة لها من أجل ماذا؟ يضحي بالآخرة بمقابل ماذا آه حين ينتبه القلب حين يستنير القلب بالحياة لرؤية نور التنبيه يرى حقائق الأشياء فأول نور من أنوار اليقظة لحظ القلب الى النعمة آه ده كلام الهروي بقى يقول واليقظة على ثلاثة اشياء لحظ القلب الى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها تاني تاني تاني اسمع يقول الهروي عليه رحمة الله واليقظة هي ثلاثة أشياء الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها اثنين والوقوف على حدها ثلاثة والتفرغ إلى معرفة المنة بها أربعة والعلم بالتقصير في حقها أول ما يصحى أول ما يفوق أول ما ينتبه أول ما يرى نور التنبيه يبدأ يشوف نعم ربنا عليه أحيانا بعض الناس مغمى عن رؤية النعم بالهموم والفتن تلاقيه عينيه متغمية عن رؤية النعم بالفتن بالهموم الهم اللي هو شاغل نفسه بيه شاغل نفسه بهم قد كده فمنسيه كل النعم اللي هو غرقان فيها فلما ينتبه ويفوق يبدأ يشوف النعم اللي حواليه يلاقي نفسه غرقان في نعم ربنا وده معنى قول ربنا جل جلاله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أسبغ عارف إسباغ الوضوء إنك تغرق ال- الأعضاء بالماء أسبغ عليكم نعمه فأنت غرقان في نعم ربنا غرق وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لحظوا القلب إلى النعمة ابن القيم له كلمة جميلة قوي قوي قوي في مسألة لحظ القلب إلى النعمة دي بيقول إيه وأول أنوار اليقظة ال- اليقظة على ثلاثة أنوار احنا قلنا فاكرين حديث إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد نموا عليك ليل طويل فإذا قام فذكر الله حلت عقدة فإذا توضأ حلت الثانية فإذا صلى حلت الثالثة إن نوم القلب برضه محتاج ثلاث مراتب في اليقظة لحظوا القلب إلى النعمة تتحل عقدة وبعدين مطالعة الجناية تتحل الثانية ومعرفة الزيادة والنقصان من الأيام تتحل الثالثة فالأولى لحظوا القلب إلى النعمة ابن القيم يقول ايه وهذا هو موجب اليقظة وأثرها يعني إيه سبحان الله العظيم لحظ القلب إلى النعمة هو اللي يوجب اليقظة وهو أثر اليقظة يعني عارف بنقول ايه بنقول ان ذكرك لله محفوف بين ذكرين لله منك منه سبحانه وتعالى أن الله ذكرك فذكرك فذكرته فأثابك على الذكر ذكرا ثانيا يبقى الله ذكرك أولا فلما ذكرته ذكرك ثانيا يبقى ربنا ذكرك الأول وذكرك في الآخر وانت بتذكره بينهما لما ذكرك ذكرك ولو لم يذكرك لما ذكرته زي التوبة بالظبط ثم تاب عليهم ليتوبوا أن الله تاب عليك فتبت فتاب عليك ولو لم يتب عليك لما تبت أبدا هي دي لحظ القلب إلى النعمة هو الذي يوجب اليقظة وهو ثمرة وأثر ونتيجة اليقظة لما القلب القلب يصحى لما يشوف النعم ولما يصحى يشوف النعم هذا موجب اليقظة وأثرها فإذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجبت له اليقظة ملاحظة نعم الله الظاهرة والباطنة الجملة اللي أنا بقول لك عليها بقى إيه وكلما حدق قلبه وطرفه فيها رأى عظمتها وكثرتها لما القلب يصحى يحدق عارف ال- الحدقة يحدق ها؟ التحديق فتح الحدقة والتركيز بشدة في نقطة معينة آه يبقى لو انت فتحت عينيك وحدقت بقلبك إلى جهة نعمة واحدة من نعم الله ستعجز عن وصف حد النعمة وستعجز عن عد النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هي دي كلما حدق قلبه وطرفه فيها رأى حاجتين اتنين عظمتها وكثرتها اه ابن القيم في كتاب الفوائد آخر فصل في كتاب الفوائد اسمه صلاحية المحل وصلاحية المحل بتيجي معانا كتير جدا لما نيجي نتكلم عن حب ربنا نقول اول شرط ان ربنا يحبك صلاحية المحل لما نيجي نتكلم عن عباد الله الصالحين المقربين السابقين نقول ان اول صفة في صفات المقربين صلاحية المحل يعني ايه صلاحية المحل يعني ايه بقى صلاحية المحل يعني ايه صلاحية المحل ان يكون المحل قابلا اهلا يعني ايه يعني ايه برضو يعني انت تنفع تبقى حبيب ربنا انت تنفع تبقى حبيبه تنفع يحبك هو ده هي دي كلمة صلاحية المحل ابن القيم يقول ايه نظرت تفكرت في التوفيق والخذلان هل له سبب آه. احنا كده هندخل في حتة كبيرة قوي في مسألة التوفيق والخذلان ان التوفيق الا يكلك الله الى نفسك والخذلان ان يكلك الله الى نفسك هي دي القضيه التوفيق والخذلان هما ضابط الحياة وتجد كثير من الناس يقول لك آه لو ربنا وفقني في الحتة دي كان حصل كذا لا معلش ما كنتش موفق في الموضوع ده هي دي قضية التوفيق والخذلان آه من إنسان كل ما يختار يختار غلط وكل ما يقرر يقرر غلط وكل ما ياخد خطوة يلاقي نفسه غلط ده هو الخذلان التوفيق عارف صورته كده ايه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هي دي ده التوفيق التوفيق في الحديث فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي هو ده التوفيق الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك إلى حولك وقوتك إلى مرادك إلى شهوتك إلى هواك إلى الناس إلى الدنيا الخذلان أن يتخلى الله عنك فلا يدبر لك ولا ينير, ينير بصيرتك هو ده أشق أنواع الخذلان ابن القيم بيقول تفكرت في التوفيق والخذلان هل لهما سبب يقول ابن القيم سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة هي دي لحظ القلب إلى النعمة أول حاجة إن ربنا يوفقك أن تقبل نعمه عليك هي دي الخذلان ألا تقبل النعمة المخزول بقى يقول ابن القيم يقول ابن القيم عن المخزول استغفر الله يقول ابن القيم عن المخزول يقول بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأنني أهله ومستحقه كما قال تعالى عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أي على علم علمه عندي استحققت به ذلك فأنا استوجبته وأنا أستأهله شفت يقول لك ايه ما هو اصلا انا استاهل لو ما استاهلش ما كانش ربنا اداني لا يا ابني ادام دنيا يبقى ربنا بيدي ناس كتير ما تستاهلش دي دنيا بيديها للي يستاهل واللي ما يستاهلش انتبه قبول النعمه لما تأتي النعم على العبد ازاي يستقبلها هو ده الفرق بين الموفق والمخزول آه قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي قارون لما قالوا له أحسن الله إليك قال لا ده على علم عندي شوف بقى سيدنا يوسف سيدنا سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيه آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب بعض الاهل التفسير قالوا ده سيدنا سليمان نفسه لان هو اللي عنده علم من الكتاب يوحى اليه انا اتيك به الشيطان عفريت من الجن بيقول انا اجيبه لك قبل ما تخلص القعده اللي انت فيها دي وانا قوي وامين مش هضيعه سيدنا سليمان قال له لا انا اجيبه لك بقى قبل ان يرتد اليك طرفك او ان عالما كان من عباد من عباد الله عز وجل في عصر سيدنا سليمان قال له ايه قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده غمض وفتحت ليه قدامك سيدنا سليمان قبل ما يغمض عينه وفتحها لقاه قدامه فلما راه مستقرا عنده سيدنا سليمان لم ياخذه العجب والنشوه وقال شفت بقى اهي دي ما حدش يعملها غيري شفت بقى جبناه في لحظة ابدا لم ينتشي بل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحان الله العظيم هو المخلصين كده لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما أبدا آه الإمام الهروي قال في منزلة الفتوة قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا هي ده استقبال النعم وتلقي النعم ازاي هتتلقاها وازاي تستعملها شوف آآ آآ ويسألونك عن ذي القرنين ذو القرنين لما قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال لهم آه دي شغلتي بقى ده تخصصي هو ده الراجل اللي يعرف يجاوبكم ما حصلش قالوا له نجعل لك خرجا نديك قرشين على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي شفت استقبال النعم بيبقى ازاي هذا رحمة من ربي ما قالش شفت هو محدش يقدر يعمل الموضوع ده الا اتنين انا وواحد مات لا قال هذا رحمة من ربي استقبال النعم لذلك اول معنى في اليقظة لحظ القلب الى النعمة ان القلب يشوف النعمة يشوفها ازاي بنقاط من واحد لتلتاشر تأتي معنا اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين